السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع يوسف الأحلام حقيقة أنا عن نفسي مستمتع جدا جدا بقصة يوسف عليه السلام قصة جميلة ومؤثرة وفيها دروس وعبر جميلة أوي أوي أتمنى إن ربنا ينفعنا وينفعكم بيها وأتمنى إنها تكون إن شاء الله يعني في ميزان حسناتنا أجمعين وإن ربنا يجمعنا يوم القيامة مع سيدنا يوسف عشان هو بنفسه بقى اللي يحكي لنا القصة من الأول من الألف للياء ويحكي لنا كل تفاصيل القصة ولعل وعسى تيجي موافقة لنفس الكلام اللي احنا قلناه دوت وما نكونش قلنا حاجة كده ولا كده ربنا يا رب يجمعنا وإياكم على الخير وجزاكم الله خير عنا وإن شاء الله ربنا يجمعنا دايما على الخير وعلى الطاعة إنه ولي ذلك القادر عليه وقفنا المرة اللي فاتت لو تتذكروا حضراتكم ان سيدنا يوسف عليه السلام لما دخل عليه اخوته هو عرفهم وهم له منكرون هم ما عرفوش ما عرفوش ليه لان هو لما وقع في لما رموه في البير هو كان لسه سنه صغير فبالتالي شكله اتغير وفي نفس الوقت هم طبعا مش متخيلين ان معقوله اخونا اللي رميناه من 40 سنه في البير بقى هو هو عزيز مصر لا دي حاجه فوق الخيال وهي فعلا فوق الخيال دي نقطه النقطه الثانيه ان يوسف عليه السلام لما عرفهم ما رضيش يقول لهم ان انا اخوكم وانتوا اخواتي وعرفهم ليه لان زي ما قلت لكم هو عايز يخلي اول لقاء اسري يبقى اجمل لقاء في الدنيا دي كلها ما يبقاش فيه تشاحن ما يقعدوش يتصافوا قدام والدهم وده يقول لدوت انت رميتني في البير والتاني يقول له لا ده اخويا هو اللي قال كذا والتالت يقول لا ده احنا كنا ناويين نقتله وتبقى اول لقاء يكون ضربه قاسيه وقاسمه لسيدنا يعقوب عليه السلام فكفاية اللي هو فيه كفاية ان هو عمي بصره من الحزن معقولة نقعد نزود عليه الأحزان أكتر من كده فأراد يوسف أنه يحتال حيلة عشان يجيب بنيامين وبعد ما يجيب بنيامين يدي إخواته درس لا ينسى أبدا ويتصافوا بعد كده وبعدين لما يرجعوا لأبوهم يبقوا مع بعض إخوة متحابين مفيش ما بينهم أي مشاكل ويدخلوا السعادة على يعقوب عليه السلام اللي حصل زي ما قلنا المرة اللي فاتت ان حصل نقاش وحوار ما بين يوسف عليه السلام وما بين اخواته انتوا منين عمل نفسه ما عرفهمش انتوا منين احنا من ارض كنعان من فلسطين آه طيب آه يعني آه ابوكم مين ابونا يعقوب عليه السلام نبي الله طب آه هو انتوا بس العشرة كده ولا في ليكوا اخوة تانيين والله احنا كنا 12 واحد مننا تاه في البرية في في الصحراء وما نعرفش اذا كان مات ولا عايش وفي ليه اخ تاني شقيق اخوه من من اب ومن ام اسمه بنيامين موجود هناك مع يعقوب عليه السلام واحنا اللي موجودين لا والله ده انا حاسس ان انتوا هو انتوا كنتوا جايين هنا عشان ايه؟ جايين عشان الاكل عشان الميره لا انا شكلي كده حاسس ان انتوا جواسيس لا والله ما احنا جواسيس ولا حاجه ده احنا جايين عشان الاكل طب اذا كنتوا بقى صادقين وما انتوش جواسيس طب هاتوا لي اخوكم بنيامين معاكم المره اللي جايه عشان نتاكد من كده والا ما تجوش البلد دي ابدا ولا ليكم عندنا اكل ولا شرب الحاجة التانية ان هم لما خدوا كل واحد خد حمل بعير قالوا له ادينا حمل بعير زيادة ليه؟ قالوا له اصل لينا اخ مع ابونا في البيت اسمه بنيامين فعايزين برضو اكل ليه وابوه موجود هناك وقد عمي بصره كده وما قدرش يجيبه وما قدرش يفرقه برضه عشان هو بيفكروا باخونا اللي احنا مش لاقيينه اللي هو يعني فقدناه في الصحراء فلو كده قال لهم لا لو انتوا فعلا صادقين هاتوه معاكم والا لا كيدا لكم عندي ولا تقربون فاتفقوا مع بعض على حاجة قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون حصل إيه؟ طلع إخوة يوسف وسابوا أرض مصر وراحوا إلى فلسطين هتشوف بقى بسبب بسبب عقوق الوالدين وبسبب المؤامرات اللي دبروها ضد يوسف عليه السلام من أجل أن يقتلوه من أجل أن يبعدوه عن وجه أبيه عليه السلام هتشوف هيروحوا كام مشوار من مصر لفلسطين عقابا لهم عشان تعرف قد ايه ان الانسان لو عق امه وابوه اكيد هيتعذب في الدنيا واكيد هيتعب واكيد هيحصل له حاجات كتيره ولو الانسان بر امه وابوه والله العظيم ربنا هيكرمه وييسر له ويوفقه في الدنيا ويكرمه في الاخره بفضل الله سبحانه وتعالى وكفايه قول النبي صلى الله عليه وسلم الوالد اوسط ابواب الجنه كما اخبر صلى الله عليه واله وسلم. تعالوا نكمل مع بعض بس صلى على حبيبك صلى الله عليه واله وسلم. وقال لي في طب عايزهم يرجعوا احنا لسه الحته اللي نسينا نقولها بقى طب يوسف عليه السلام عشان يضمن ان هم يرجعوا يعمل ايه؟ هو عارف ان اخواته امناء دول اولاد نبي مهما كان برضه مهما كان اه الغيرة حركتهم ان هم يتخلصوا من يوسف لكن في النهاية هم أولاد نبي لا يمكن يسرقوا فعمل ايه فأمر الفتيان بتوعه ان يحطوا البضاعة اللي هم كانوا جايبينها لان ما كانش حد بيجي يا جماعة ياخد اكل كده ويمشي لا وإلا كنا نعلم الناس الشحاتة فقال ايه قال اي حد يجي عايز اكل يجيب لي بضاعه ايا كانت البضاعه هنقبل اي بضاعه حتى لو كانت رديئه بس عشان ما نعلمش الناس الشحاته هنقبل اي بضاعه يجيب لنا بضاعه ومكان البضاعه دي تاخد اكل فهم جابوا بضاعه وكانت رديئه وبعدين سيدنا يوسف عليه السلام ما رضيش ان هو ياخد يعني خد خد منهم الاول بضاعه وبعدين ادالهم الاكل وبعد كده امر الغلمان بتوعه ان هم يحطوا البضاعه في على البعير بتاعهم على كل بعير يعني يردوا البضاعه بتاعتهم ومن غير ما هم يدروا فلما رجعوا ايه اللي حصل كانت مفاجاه كبيره جدا خلينا مع بعض بقى نعيش مع بقيه القصه فلما رجعوا الى ابيهم قالوا يا ابانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون هو إيه اللي حصل هم قالوا يعني شوف بيقول إيه فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل هو الكيل اتمنع لا ما اتمنعش أمال إيه سيمنع أمال ليه قالوا اتمنع كأنهم بيقولوا خلاص ده هو قرر إنه يمنع الكيل عننا إلا لو رحنا له ومعانا بنيامين عارف ده يفكرنا بإيه بقول المولى عز وجل أتى أمر الله فلا تستعجلوه يعني خلاص يوم القيامة كأنه بيقول إيه طالما هي جاية يبقى خلاص اعتبرها جت أتى أمر الله إيه فلا تستعجلون فهنا بيقولوا يا أبانا منع منا الكيل يعني سيمنع عنا الكيل لو ما بعتش معانا بنيامين سيمنع عنا الكيل فأرسل معنا أخانا يعني بنيامين نكتل بعض الناس طبعا بكل أسف يعني اللي مش واخد باله من ألفاظ القرآن فقال بس ده أخو سيدنا يوسف اسمه نكتل والدليل على هذا فأرسل معنا أخانا نكتل نكتل يعني ناخد الكيل بتاعنا الكيل اللي هو ايه كل واحد له حمل بعير واخد بالك فايه قالوا يا ابانا منع منا الكيل فارسل معنا اخانا نكتل ناخد الكيل بتاعنا كل واحد ياخد الكيل بتاعه وانا له لحافظون والله هنحافظ عليه المره دي سيدنا يعقوب يعني مش قادر طبعا ينسى اللي عملوه في يوسف عليه السلام ده لحد الان بيبكي على يوسف لحد ما عمي بصره يعني وفي اكتر من انه نبي كريم عليه السلام وقد عمي بصره حزنا على ابنه يوسف هي ناقصه كمان انه يديهم بنيامين وبعدين ده بنيامين ده هو الوحيد اللي بيفكروا بيوسف لان هو الوحيد اللي كان من اب وام اخو يوسف من اب وام احنا قلنا ان يعقوب عليه السلام اتجوز واحده وخلف منها عشرة اللي هم العشرة دولت وبعدين اتجوز واحده تانية وخلف منها يوسف الاول وبعدين خلف منها بنيامين فيوسف اخو بنيامين من الاب والام واخد بالك عشان كده العشرة دولت كانوا عايزين يتخلصوا من يوسف بأي طريقة لأنه كان ليه مكانة عالية جدا ومحبة عالية في قلب يعقوب عليه السلام قال لهم يعقوب قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين انتوا عايزيني يعني ده لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين انتوا عايزيني أأمنكم على بنيامين زي ما أمنتكم على يوسف وانتوا عارفين عملتم ايه في يوسف ولحد الآن شوف سبحان الله العجيب في الموضوع ان هم ما بيردوش عليه يعني ما بيقولوش ايه هو احنا عملنا ايه في يوسف هو احنا عملنا حاجة انت لسه بتتهمنا ابدا ما بيردوش هو معناها ان هم بيقروا كلامه ان احنا فعلا عملنا حاجة في يوسف ومش هنقول لك 40 سنة يا قلبكم ايه ده 40 سنة شايفين ابوكم عمال يبكي حتى عمي بصره وده مين ده مش رجل عادي يا جماعة ده نبي كريم وسايبينه يبكي لحد ما عمي بصره ولحد الآن مش عايزين تقولوا له ابنك فين هم طبعا ما يعرفوش هو فين بس على الأقل تقولوا له أنت عملتوا إيه يعني عملتوا عملنا فيه كذا وكذا وكذا ودبرنا ضده مؤامرات كذا على الأقل قولوا له عملتوا فيه إيه ورغم ذلك مش عايزين يقولوا قال لهم هل آمنكم عليه كما إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل يعني أنتوا عايزين نأمنكم على بنيامين وعايزين تضيعوه هو كمان زي ما ضيعت يوسف فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين حفظ الله له أعظم من حفظكم أنتم المهم فهم كانوا جم ولسه ما فكوش الأحمال اللي موجودة على البعير شيء طبيعي بقى البعير شايل أحمال مئات الأميال تعب فعايزين يفكوا الأحمال عشان ينزلوها قالوا طيب يعني ما دام الموضوع لسه في أخذ ورد و... ولسه هنتناقش ونتكلم وكده طب نفك البعير الأول واخد بالك وبعدين إيه نبتدي نتناقش جم بيفكوا البعير كل واحد بيفك البعير بتاعه الله ايه ده لقوا البضاعة اللي هم كانوا واخدينها معاهم من فلسطين لمصر عشان يدوها ليوسف وياخدوا مكانها طعام لقوا البضاعة ايه رجعت لهم مرة تانية فأول ايه شوف بالك بقى شوف القرآن بيقول ايه ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي يعني احنا عايزين ايه اكتر من كده ده احنا بقينا في هنا ده احنا اتنغنغنا ادي يعني ال ال ال الاكل جنه والشرب جنه والدنيا جت لنا وفوق ده كله كمان اتردت لنا البضايع بتاعتنا اللي احنا كنا واخدينها ما نبغي يعني ماذا نريد بعد ذلك في اي خير احنا عايزين اكتر من كده ما نبغي هذه بضاعتنا ردت الينا ولما هتبعتنا ان شاء الله بقى ومعانا بنيامين ونمير اهلنا واخد بالك يعني مع الاكل اللي معانا ده هناكل بقى اهالينا وحبايبنا وعماتنا وخالاتنا والعيله كلها شفت قد ايه شفت قد ايه الصحبه واللمه والعيله الجميله شفت قد ايه واحنا بنتكلم في دروس فضفضه عن حق الرحم الله قد ايه النهارده الارحام متقطعه ونفسي ان ربنا يكرمنا والارحام ترجع مره تانية والاهالي ترجع مره تانية والبيوت تتفتح على بعضها والحب يملى البيوت وتبعد الضغائن والحسد والبغضاء اللي ملت قلوب كتير من الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله على دنيا والله ثم والله لا تساوي عند الله جناح بعوضة شوف قد ايه قالوا يا ابانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت الينا ونمير اهلنا ناكل اهالينا ونحفظ اخانا ونحافظ على اخونا بنيامين ان شاء الله ما تخافش ونزداد كيل بعير طبعا ما هو لما ناخد معانا بنيامين ما هو كل واحد ليه كيل بعير صح كده ليه حمل بعير فبالتالي بنيامين لما يجي معانا هنزداد كيل تاني احنا خدنا 10 هناخد 11 ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير ده المسألة سهلة جدا ده راجل كريم جدا وحافظ علينا واستقبلنا احسن استقبال وضيفنا احسن ضيافة شفت الانسان سيرة ازاي شفت لما تروح في يوم من الايام لاي مصلحة من المصالح عشان تخلص مصلحة ويقابلك مسؤول من المسؤولين ويكرمك ويكون إنسان فاضل ويساعدك ويقضي لك مصلحتك على أكمل وجه من غير ما يفتح لك الدرج ومن غير ما يقول لك الشاي والنسكافيه ومن غير ما يقول لك الكلام ده كله شفت قد إيه أنت بعد ما بتسيبه بتقول يا سلام الله يبارك له والله ده إنسان فاضل يا سلام والله ما شفنا إنسان زيه يا سلام وتقعد تدعي له شفت قد إيه ده أحسن ولا الخمسة ستة جنيه اللي بتحطه في درج الموظف إلا من رحم الله سبحانه وتعالى مع يقيني من جوايا أن الموظفين النهاردة مظلومين بمرتباتهم الله يكون في عونهم على غلاء ده لكن مش معنى كده أن احنا نبيح لأي حد أنه يرتشي أو أنه يأكل لقمة حرام أسأل الله عز وجل أن يبارك في كل المسلمين وأن يبارك في أرزاقهم وفي أقواتهم وأن يوسع على كل المسلمين من الحلال إنه ولي ذلك والقادر عليه يبقى إيه قالوا إيه هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا هنأكل أهالينا وحبايبنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قد ايه كانوا حاسين بفرحة شديدة يعني هم طبعا لحد الآن ما يعرفوش أن يوسف ده أخوهم عليه السلام لكن قد ايه هم كانوا حاسين بفرحة شديدة جدا أن هم لما راحوا ما تبهدلوش خد بالك من حاجة سيدنا يوسف ما بيأكلش بلد واحدة يا جماعة ده سيدنا يوسف بينفق على إيه؟ على أهل مصر وعلى أهل فلسطين وعلى كل بلاد الشرق الأوسط اللي حواليه وعلى الرغم من كل دوت لما جم إخوة يوسف استقبلهم في المكان الخاص بتاعه وقعدهم وريحهم وقعد دردش معاهم فهم ما كانوش مصدقين ولحد اللحظة ديت هم مش مصدقين ايه اللي اتعامل معانا ده ده آلاف البشر بل مئات الألوف جايين عشان ياكلوا جايين عشان يعيشوا يوم هو يستقبلنا الاستقبال الجميل ده ويعمل معانا كل الخير ده لا ده حاجة كبيرة قوي قوي يعني أكيد هو أكرمنا إكرام يعني حتى وإن كنا ما نستحقش لكن هو أكرمنا بجد فإيه سيدنا يعقوب قعد فكر بقى وعقبال ما هم فكوا الحمل البعير ونزلوا وقالوا لا قالوا له يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا كان هو فكر قال لن أرسله معكم إلا بشرط واحد هو وافق بس خايف برضه يعني مهما كان ده ابنه يا جماعة وبعدين مش أي ابن ده ابنه اللي بيفكروا بيوسف انتوا عارفين لو واحد من العشرة رغم ان هم اولاده برضه كان هيبقى اهون شويه من مساله ان هو ايه ان هو يترك واحد يعني بيفكروا بيوسف عليه السلام اللي هو بنيامين قال لن ارسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتاتونني به الا ان يحاط بكم انا يعني مش هديلكم بنيامين لحد ما تدوني عهد مؤكد وتحلفوا بالله تحلفوا بالله ان انتوا هتردوا بنيامين الا في حاله واحده دي انا هعذركم فيها لو جه عصابة حوطتكم ويعني سرقوا منكم بنيامين غصب عنكم وقدروا يتغلبوا عليكم أو لو أنكم اتقتلتم ففي الحالة ديت هو مش بيتمنى قتلهم يعني بس هو بيقول لهم في الحالة دي أنتم معذورين أنا ما أقدرش ألومكم ناس طلعوا عليكم عصابة طلعت عليكم ناس قتلوكم ناس عوروكم وخدوا بنيامين في الحالة دي فقط إلا أن يحاط بكم أما غير كده تيجوا تقولوا لي بقى أكله مش عارف مين السلعوة ولا أكلته العرس ولا مش ممكن مش هسامحكم بقى المرة دي المرة الأولى قلت أكله الذئب والذئب يعني أكله بالقميص سليم فيعني كان ذئب ابن حلال وادي ابن ناس يعني ومتربي وكده فالمرة دي مش هينفع إن أنتوا تقولوا الكلام ده قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله تحلفوا لي بالله وتدوني أيمان مؤكدة لتأتنني شوف بقى بالتوكيدين لتأتنني به إلا في حالة واحدة إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم وشوفوا ولما وفلما انت واخد بالك ان هم مستعجلين جدا بعد الخير اللي شافوه من يوسف عليه السلام مستعجلين جدا جدا ان هم يرجعوا له مره ثانيه عشان ياخدوا بقى الحمل الثاني وياخدوا بقى 11 حمل المره دي بقى واخد بالك فلما آتوه موثقهم اول ما قال لهم احلفوا راح حلفوا على طول ليه مستعجلين الموضوع عايزين يخلصوه بسرعه فلما آتوه موثقهم قال ايه بقى قال الله على ما نقول وكيل الله وكل ربك يا حبيبي وكل ربك يا أخويا وكلي ربك أختي الفاضلة وكلوا ربنا وسلموا أمركم لله سبحانه وتعالى لو إنسان حب يغرر بيكم لو إنسان حب يخدعكم وكلوا ربنا خذوا بظاهر الناس وخذوا يعني بظاهر كلامهم وكلوا ربنا سبحانه وتعالى توكلوا على الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وتوكل على الحي الذي لا يموت يا الله لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا قال الله على ما نقول وكيل لكن حب يوصيهم برضه وصيه شوف قلب الأب بقى يعني رغم ان هم عملوا فيه كده وخدوا يوسف وعملوا فيه اللي ما اتعملش ودلوقتي بياخدوا بنيامين ورغم ذلك قلبه بيتحرق عشان ولاده العشر قال لهم ايه وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة ليه؟ خد بالك سيدنا يعقوب عليه السلام عارف ان ولاده جمال جدا جدا ما شاء الله وطول بعرض وقوة وما شاء الله وليهم يعني منظر يعني فحاسس انهم لو اتشافوا مع بعض كده كلهم اكيد هيتمشوا عين وانتوا عارفين العين أدخلت الجمل القدر وأدخلت رجل القبر يعني ربنا عافينا وعافيكم العين تفلق الحجر وياما ناس بسبب الحسد ضاعوا وضاعت حياتهم كلها بسبب الحسد والعين ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين فخاف عليهم لما يدخلوا عشر شباب زي ما بيقولوا كده عشر شباب زي الورد جمال جدا طوال عراض متان صحة وعافية والكل مع بعض عشر أولاد وكلهم إخوات لو حد شافهم يا خبر أبيض إيه الجمال ده وكل دولت أولاد رجل واحد يا بخته قليل بقى اللي هيقول بسم الله ما شاء الله اللهم بارك قليل اللي هيقول الكلام ده فيقول يا بخته هيتنشوا عين ممكن العشرة ينزلوا يرقدوا فيعقوب عليه السلام بيؤمن بقضاء الله وقدري هو عارف ان يعني ما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطاك لم يكن ليصيبك يقينا هو عارف كده واخد بالك لكن من باب الاخذ بالاسباب طب ليه خايف عليهم من حاجتين اول حاجه رقم واحد الحسد رقم اثنين شكلهم برضو يعني انت عارف 10 شباب شبه واحد وشكل واحد وجسم واحد وداخلين من مكان واحد ممكن حد يعتقد ان هم ايه جواسيس ممكن حد يعتقد ان هم داخلين يعملوا مشاكل ولا حاجه فشكلهم مثير للانتباه صح كده فقال لك لا الابواب اللي انتوا داخلين منها كل واحد يخش من باب وبعد ما تعدوا ابقوا تقابلوا مع بعض انما بلاش تخشوا من باب واحد وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة شوف بقى العقيدة واليقين العظيم اللي في قلب يعقوب عليه السلام نبي كريم يا جماعة يعني انتم متخيلين ايه نبي كريم عليه على نبينا أفضل الصلاة والسلام قال وما أغني عنكم من الله من شيء اوعوا تفتكروا ان انا رغم ان انا باخد بالاسباب ان اللي انا بقول لكم ده هيغني عنكم من قدر الله ومن قضاء شيء يعني لو ربنا اراد ان هو يعني يهلككم جميعا حتى لو دخلتم من أبواب متفرقة هيهلككم جميعا إنما أنا فقط باخد بالأسباب مش أكتر من كده ولذلك ده درس كبير قوي إن أنت فقط المطلوب منك تاخد بالأسباب طب خدت بالأسباب وذاكرت ومع إنك ذاكرت سقطت خلاص قدر الله ما شاء فعل وما شاء فعل وأنت لا تلام على ذلك أبدا ليه ذاكرت لكن الامتحان جه ملفوف وداير ومش عارف عامل ازاي وما عرفتش اجاوب خلاص انما بقى لو ما ذاكرتش تلام تلام اه يتقال لك لا انت ليه عمل انت قصرت ليه ما ذاكرتش آه افترض ان واحد مثلا آه يعني آه عايز مثلا يعني يشتغل في شركه معينه وقالوا له لازم تاخد كورس كمبيوتر ما خدش كورس كمبيوتر وراح في الامتحان فسقط يلام انما لو ذاكر كمبيوتر كويس جدا وخد كورس وراح يمتحن فسقط هناك لا يلام انما عليه انه ياخد بالاسباب وما اغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون الله سيدنا يعقوب بيقول أنا بتوكل على ربي والواجب عليك يا مسلم ان انت تتوكل على ربنا وما تتوكلش على حد غير ربنا ولذلك سيدنا يوسف شوف سيدنا يوسف لما قال للراجل اللي هو الساقي قال اذكرني عند ربك فانساه الشيطان ذكر ربي واخد بالك نسي بقى يقول للملك بتاعه واخد بالك فلبث في السجن هو يوسف عليه السلام بضع سنين انما في المره الثانيه لما ما طلبش خالص وتوكل على الله سبحانه وتعالى الملك بنفسه هو اللي بعت له وقال ائتوني به استخلصه لنفسي يا سلام قد ايه ان الانسان لما بيتوكل على ربنا ومن يتوكل على الله فهو حسبه فهو حسبه فهو كافيه سبحانه وتعالى ولما دخلوا عملوا بقى اللي بقى ابوهم امر بيه بالملي خلاص سيدنا يعقوب وافق بعد يعني نقاش وبعد يعني جدال طويل جدا وافق اخيرا انه يبعت معاهم بنيامين ولو انه خايف عليه وقلبه بيتقطع عشانه حاسس انه ممكن يحصل له نفس اللي حصل ليوسف عليه السلام ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم يعني دخلوا من ابواب متفرقه خد بالك بقى ما كان يغني عنهم من الله من شيء ده حقيقه فعلا الا حاجه في نفس يعقوب قضاها هو بس كان يعني بيقول اخذا بالاسباب انا بس عايزهم يخشوا الامم المتفرقه عشان خايف عليهم من العين ومن الحسد هي دي فقط خد بالك بقى بما ربنا يثني على يعقوب عليه السلام ويقول ايه وإنه لذو علم لما علمناه الله سيدنا قتادة يقرأ الآية ديت ويوضحها تفسير عجيب أو جميل أو أو عجبني أوي بيقول إيه بيقول وإنه لذو علم لما علمناه أي وإنه لذو عمل بما علمناه جميل أوي أوي الإنسان يا جماعة لما يتعلم يعمل بهذا العلم احنا بنتعلم مع بعض تفسير سورة يوسف وبنعيش مع بعض مع قصة سيدنا يوسف علشان في النهاية ما نقولش كان يا مكان عشان ناخد الدروس والعبر اللي احنا بنتعلمها مع بعض واحدة واحدة بقالنا النهاردة 23 حلقة عمالين في كل حلقة بفضل الله بنتعلم دروس وعبر وعظات عظيمة جدا الكلام ده كله هيكون حجة لنا أو علينا اتعلمنا عملنا ولا ما عملناش هنتسأل عن كل ده وإنه لذو علم مما علمنا ولذلك ربنا قال ايه قال قد أفلح من زكاها يعني ايه يعني ايه قد افلح من الوقصد ايه قصده على النفس يعني قد افلح من زكاها يعني ايه يعني قد افلح من تعلم العلم كيف يزكي نفسه ثم عمل بهذا العلم فزكى نفسه فاختصر المولى عز وجل كل ذلك بقوله قد افلح من زكاها يبقى وانه لذو علم لما علمناه ولكن اكثر الناس لا يعلمون لا يعلمون ايه لا يعلمون ما أغدقه الله عز وجل من العلم ومن النعم ومن المنح على كل الأنبياء والرسل نعرفوش قدر النعم وقدر العلم اللي بيعلمه رسل المولى عز وجل وقدر المنح التي يمنحها الله عز وجل لرسله وأنبيائه ولما دخلوا على يوسف خد بالك بقى ولما دخلوا على يوسف ايه اللي حصل بقى آوى إليه أخاه الله لا ده الحتة دي عايزة وقفة كبيرة قوي بقى أولا الحتة اللي قبلها عايزين ناخد منها ثلاث دروس كده في عجالة سريعا إيه هي أول حاجة أنه لا يغني حذر من قدر يعني أنت خد بالأسباب لكن لو ربنا مقدر شيء هيحصل هيحصل يعني أديك مثال بسيط في واحدة ست كان لها ابن ده ابنها الوحيد وكان حبيب عمرها يعني الولد دوت في يوم من الأيام طبعا كبر في السن وكده وبعدين حب ان هو يسافر سفرية يعني بالطيارة الأم آه قالت له ميعاد الطيارة امتى يا ابني؟ قال لها ميعاد الطيارة مثلا الساعة 5 طب اصحيك امتى؟ صحيني الساعة 2 عقبال ما البس تبقى 3 اوصل المطار تبقى 3 ونص كان جنب المطار فعشان بس ايه الحق ايه آه اطلع الطيارة طب يا ابني صحيت الصبحية لقت الارصاد الجويه بتقول النهارده الجو ممطر وفي رياح شماليه ومش عارف ايه واعاصير وعواصف و خافت على ابنها الطياره ايه تقع بيه قالت والله ما انا مصحياه وتروح عليه الطياره احسن ما يروح عليه يا ابني بعد ما ضمنت ان ميعاد الطياره عدى وبقت الساعه خمسة بالظبط يعني خلاص الطياره طلعت راحت تصحي ابنها لقت ابنها ميت سبحان الملك يعني يعني قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ولو كنتم في بروج مشيده أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة شوف سبحان الملك في الوقت اللي ربنا محدده في اللحظة اللي ربنا محددها بيموت الإنسان يبقى لا يغني حذر من قدر أبدا أبدا مهما أخذت بالأسباب ومهما لكن مطلوب مننا احنا ناخذ بالأسباب يعني مش معنى كده ان احنا نترك الأسباب لا نأخذ بالأسباب ولكن من جوانا وبيقين شديد جدا نعلم أن الأسباب وحدها لا تنفع ولا تضر ولا تقدم ولا تؤخر ولا ترزق ولا تمنع رزقا وإنما تتعلق قلوبنا برب الأسباب سبحانه وتعالى الحاجة الثانية مشروعية الوقاية من الع- من العين ومن الحسد ان احنا ي- يعني لابد ان احنا نقي انفسنا من العين والحسد طيب انا عشان ما احسدش لو انا عايز ما احسدش حد اعمل ايه لو شفت حاجة عجبتني اقول بسم الله ما شاء الله او نقول ما شاء الله لا قوة الا بالله اللهم بارك تحفظ معايا يا اخويا وريت تكتبها لو رحت عند صاحبك ولقيت شقته جميله قول ما شاء الله لا قوة الا بالله اللهم بارك آه، شفت زميل ليك راكب عربية جديدة ما شاء الله لا قوة إلا بالله اللهم بارك دوت يمنع الحسد دوت وقاية من من إن أنت تحسد ووقاية لأخوك من إنه يتحسد طيب أفترض إن محدش هيقول كده طب ما أنا لازم آخد وقاية أنا كمان يعني أفترض مش كل ضيف هيجيني شقتي هيقول الكلمة دي ومش معقول أقول للضيف لو سمحت قبل ما تخش قول ما شاء الله لا قوة إلا بالله اللهم بارك يعني مسألة محرجة لأن ممكن يكون إنسان عصبي جدا فيقول لي هو أنا هحسدك على إيه؟ ما أنا عندي فيلا أحسن منها ولا يعني أنت عارف ممكن تعمل مشاكل يعني فالأفضل إن أنت كمان تقي نفسك بإيه؟ أذكار الصباح والمساء تاني حاجة المعوذات قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس ثلاث مرات قبل ما تنام تقرأها وتنفث في كفيك وتمسح بيها ما تيسر لك من جسدك لو مراتك جنبك وولادك جنبك اقرأ وامسح نفسك وامسحهم هم كمان معاك بفضل الله يكون ذلك وقاية من الحسد كمان في معوذات للأولاد للأطفال الصغيرين النبي عليه الصلاة والسلام كان يعوذ الحسن والحسين ويقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة نعيدها لك تاني عشان تكتبها أعيذكما تحط إيدك مثلا على رأس طفلك مقدمة رأسي على القرى كده وجزء من ناصية الرأس واخد بالك وتقول إيه أعيذك بكلمات ده لو كان واحد أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة تع- يعني على طول آه، ت- وقاية لأولادك وقاية لنفسك ربنا يحفظك ويحفظ أولادك وزوجتك وبيتك ربنا يبارك فيه الحاجة الثالثة الدرس الأخير العين لا تضر بنفسها إلا بإذن الله ومشيئته قال جل وعلا وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله يعني مش كل واحد يخش ويبص لي عين هيحسدني لان لو ربنا مقدر انه يحسدني هيحسدني مش مقدر مهما بص وقعد اقول يا بختك ومن زاويه من مش عارف ازاي مش هيحسدك لو ربنا مش مقدر ان هو يحسدك طيب تعالوا نكمل مع بعض ونشوف ايه اللي حصل تاني مع سيدنا يعقوب ومع سيدنا يوسف ومع اخوه يوسف ايه اللي حصل يا جماعه ولما دخلوا على يوسف هنا ايه الاول فلما وهنا ولما ولما هنا بقى لان هم لسه واصلين بقى مشوار طويل و... وماشيين بالراحه ومش عارف ايه عشان كده الموضوع خد وقت فقال لك ايه ولما ولما دخلوا على يوسف آوى اليه اخاه قال اني انا اخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون الله هي جت كده ده كده بقى للمره الثانيه كما كنا نعتقد يعني ده كده سيدنا يوسف عليه السلام كشف نفسه لا ما كشفش نفسه ولا حاجة فاكر لما قلت لك في المرة الأولى لما لهم آه يعني آه، اتوني بأخ لكم من أبيكم قلت هو كده كشف نفسه لا ما كشفش نفسه ده هو اللي حصل ان دور حوار ما بينهم وما بين بعض وانتم منين احنا من المكان الفلاني وع- وانتوا كام اخ قالوا 12 طب احنا 10 فين الاثنين التانيين ده واحد منهم موجود مع ابونا والتاني تاه لا انتم مش صادقين لا انا عشان اصدقكم هتقولي معاكم خدت بالك الحوار جه ازاي نفس الحكايه حصلت هنا هو هنا اللي حصل ايه قال ايه و... يعني ولما دخل على يوسف آوى اليه اخاه آواه اليه وقال اني انا اخوك واخد بالك فلا تبتئس بما كانوا ايه بما كانوا طيب ايه اللي حصل هل سيدنا يوسف جه قدامهم كلهم كده هم قاعدين كده وقال له اني انا اخوك ما كده الم... القصه كلها انتهت والموضوع اتكشف وال... والخطه اتفشكلت خلاص لا ما حصلش كده اللي حصل اخويا وحبيبي ان سيدنا يوسف اول ما هم دخلوا بدا يوزعهم على الغرف كل اتنين ينزلوا في غرفه فحصل هنا مفاجاه ايه هي المفاجاه مش هحرق لك المفاجاه هخليها لك بكره ان شاء الله علشان نعرف ايه هي المفاجاه اللي حصلت لما دخل اخوه يوسف على يوسف عليه السلام جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم احبكم في الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته